أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافي مزيده وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فندعو الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات إجابة الدعاء اللهم سيب لنا دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا فإنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا غائبا إلا سالما غانما لأهله إلا وقد رددته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خصمته اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض تب لدينا المدينين اللهم تب لدينا المدينين واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا اللهم توفنا على الاسلام اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين اللهم ابعد عن بيوتنا وابنائنا وبناتنا وذرياتنا وازواجنا وزوجاتنا شياطين الانس والجن اللهم باعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين وبارك لنا في الحلال وان كان قليلا وحاسبنا الى الحلال يا اكرم الاكرمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وكما رزقتنا الاسلام دون ان نسالك اللهم ارزقنا الجنه ونحن نسالك اللهم اسالنا الجنه بدون سابقه عذاب اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السابعة عشرة في سلسلة حديثنا السيرة العاصرة عن صاحبها أزكى وأفضل الصلوات والتسليمات من رب الأرض والسماوات وهي تقريبا الحلقة الرابعة في الحديث عن الصلاة وكما قلت من قبل أن حلقات السيرة النبوية ليست صريحة تنفاذ احنا عايزين نشفطها يقول لك ده احنا حكايه ند والله نحن في رحمة الله عز وجل ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. المسألة مش مسألة إن إحنا عايزين نخلص السيرة مش منهج دراسي بنخلصه، لا. نحن في رحمة الله عز وجل في هذا المكان، هذا بيت من بيوت الله تستنطر فيه الرحمات، تستنزف فيه البركات من رب الأرض والسماوات، تحيطنا ملائكة إن كنا لا نراهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وهو في كل ما أخبر صادق لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ثم أن حلقات السيرة العطرة حلقات هامة كل الأهمية لأنها تلمس كل جوانب الدين الإسلامي إن كان من ناحية العقيدة أو من ناحية التشريع او الفقه لان عندما توقفنا عن احداث السنه العاشره من البعثه تحدثنا عن الاسراء والمعراج فتوقفنا عند اهم نقطه في مساله الاسراء والمعراج وهو الصلاه او وهي الصلاه وقلنا اننا سوف نتوقف عند الصلاه طويلا حتى قال الحسن البصري رضي الله عنه لو بعث احد من الصحابه فسار في مدينة من مدن الإسلام أو قرية من قرى الإسلام أو نجع من نجوع الإسلام لن يعرف من الإسلام إلا الصلاة يعني للأسف الشديد الإسلام إسلام انتهى ولم يبقى منه للمسلمين إلا إيه الصلاة لأن هيمشي في الشارع هيلاقي واحدة لابسة بنطلون واحدة لابسة شورت واحدة عاملة شعرها أخضر واحدة عاملة عينيها أحمر واحدة عاملة بقها زي اللي لسه واكلة رنة وجاية سبحان الله وعضة ولادها سبحان الله آه، كل هذا سوف يراه لكن لن يرى آه، يعني نسوة يسرن كما أمر الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن المرأة الصالحة والبنت الصالحة بنت الرجل الصالح وجاء- فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لن يجد هذا الاستحياء لن يجد حياء عند البنت ولا خفض صوت عند المرأة بل بالعكس ربما يجد أصوات الرجال وقد انخفضت وأصوات النساء وقد علت وحتى آه، يتعجب أن اختلط الحبل بالنابل اختلط الرجال بالنساء في كل مكان أصبح كل مكان دلوقتي الرجالة مختلطين بالنساء في الأتوبيس محصورين وفي مكتب الوظيفة محصورين وقاعد كل موظف مع الموظفة بيحكي ويقول ويعرف أدق أسرارها ويقول لك دي زي أختي وهي تضحك على روحها وعلينا وتقول دي- ده زي أخويا وأنا بشيله همي والمدير بتاع المكتب ده زي ابويا والموظف الجديد ده زي ابني واختلطت الامور بعضها مع بعض حتى ان الانسان لا يستبين اين الحق واين الباطل لكن الحق له مقياس واحد ان اختلفنا في شيء فحكمه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب ان نرد كل امورنا لله عز وجل فلو واحد من الصحابه بعث وبص على الأسر والمجتمعات الإسلامية يزوله ما يرى بل سوف آه، يروع وسوف يخاف وسوف يرتعد ويقول هل هذه هي أمة محمد؟ هل هذه خير أمة أخرجت للناس؟ هي دي الأمة اللي سبحان الله العظيم فيها الخير كله وفيها البركة كلها وفيها تتمثل رحمة الله عز وجل للبشرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم احشرنا في زمرة الصالحين وأكرمنا ولا تهنا يا أكرم الأكرمين ثم إن علامة التوفيق للعبد في العبادة له علامات يعني عشان انت تسأل نفسك تقول يا ترى انا ايه اللي مش موفقني في الطاعه؟ ليه مساله الطاعه ثقيله على العبد؟ وليه مساله المعصيه ميسره عند العبد؟ يعني العبد الواحد مننا يسال نفسه ليه قيام الليل بيبقى صعب على الواحد فينا؟ ليه صيام الاثنين وخميس او يوم ويوم لا مساله مش سهله؟ ليه الذهاب الى المسجد بيشكل عبء على القلوب ليه قبول الحق صار صعبا ليه مسألة التواضع لم تعد فينا هي القاعدة الغالبة والكبر والاستثناء للأسف الشديد صار الكبر قاعدة وصار التواضع هو الاستثناء ليه الخيانة صار طبع الجميع والأمانة صارت استثناء في الناس ولقد رأينا كما قيل كان في الرعيل الأول إذا دخل الرجل إلى السوق كلنا حافظين الكلام ده لكن نعيد من أعامل مين التاجر اللي أدخل عنده يقال له عامل من شئت أي تاجر في السوق أدخل عنده يبقى كل التجار إيه؟ صادقين أمنا في حالة من الصدق وحالة من الإيه؟ من الأمانة أي واحد يخش عنده زي كويس ثم جاء زمن من أعامل يدخل السوق أعامل مين يعامل من شئت إلا فلان وفلان إذا السوق كله في كم تاجر واحد اثنين ثم جاء زمن من أعامل في السوق ولا تعامل إلا فلانا أو فلانا إذا في السوق في كم كويس اثنين بس ثم جاء زمن من أعامل يقال يا ليتك لا تعامل أحد الكلام ده بيقوله ها مين؟ آه، سيدنا عبد الله بن مسعود في سنة 42 هجرية ملوش تسليم بشوكه أمال لو آه، وصل الأمر إلى زمننا هذا فماذا نصنع؟ أحمد بن حنبل الله يرضى عليه خرج لصلاة العصر هيصلي العصر ويدي الناس درس كعادة كل يوم فوقعت عينه على كعب امرأة حط العباية على وشه وقال هذا زمن الفتن امال احمد بن حنبل لو مشي شارع التحرير يقول زمن ايه؟ نسال الله العصمه ونسال الله الهدايه ونسال الله الرحمه ونسال الله الستر ونسال الله العون ونسأل الله شرح الصدور إن ربنا على ما شاء قدير فأنت تسأل نفسك سؤال أنا ليه الطاعة ثقيلة عليا وقبول الحق ثقيل عليا وليه الباطل ها ما هو زي ما الحبيب قال صلى الله عليه وسلم إن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة يعني الحق في الدنيا كما قال له في الميزان ثقيل اللهم ثقل موازيننا يا رب أدى في الآخرة قال لك في الدنيا برضه ثقيل على النفس لأن النفس تستهويها المعصية أيهما أحب للنفس تنام الساعتين بالليل وتغص في النوم وتتدفى بالبطانية ولا باللحاف حلو وتقفل الأوضة والشبابيك والإزاز ولا تقوم تتوضا بمية باردة ويقف ليصلي العبد لربه أيهما أخف على النفس النوم أيهما محدث النوم أم الصلاة النوم صح ولا لا أيهما محدث للنفس آكل سبع أيام في الأسبوع ولا أصوم يومين لا المحدد ان اكل سبع اكل تسع ايام في الاسبوع ها خلي بالك ايهما محدد للناس ها ان سبحان الله العظيم الحق يظهر سواء على لساني او على لسان غيري مش قضيه المهم يظهر وخلاص لا لو عايز الحق لا يظهر الا على لسانه لذلك الاسلام حمانه وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حط لنا كفار ونهانا عن الجدل لان الجدال هيخليني ادخل في مرحلة ايه؟ الجدل يخليني ادخل في مرحلة ان انتصر لنفسي باي طريقة. باي وسيلة انتصر لروحي. بالحق وبالباطل. عايز ما حد يضحك عليا. لا لا انا معايا الدليل. يروح التاني جايب له دليل اقوى. ده مش لاقي حجة. لا لا ده حديث ضعيف. الله. الراجل بيقول لك في البخاري يقول له ضعيف. فاذا اريد ان اقول ان الجدل محرم على المسلم مع اخيه المسلم ولكنه محلل بين العلماء العالم هيجاب العالم بالحجه فيصل الى الحق بس في كل اثنين قصدهم الخير من ترك الجدال وهو له محق بني له بيت في اعلى الجنه يعني مثال دخلت ليك اخوك الكبير او ابنك او بنتك بيلعب مع صاحبه طاوله ولان الطاوله حرام يعني ايه؟ اكون الناس بتلعبها يعني اكون الناس رايحه في داهيه اكون القهوه بتلعب يبقى فيها حرام وفيها نص وفيها حديث والحديث متفق عليه يقول لك طب ايه هو الحديث؟ يقول له الحديث يقول لك طيب متاكد؟ لا متاكد او يعني اه او زي ما نفس فلان كده متاكد الحديث ده صح بقول لك ايه؟ هي جت على دي العب وياك ولا كانك سمعت حاجه اذا انت دخلت معاه في ايه في جدل يستهزئ بدين الله وانت لا تدري قل له الطلب حرام يا حاج اسلام قل له كذا لا قل له خلاص يا ابني العب براحتك بقى انا قلت لك خلاص انت حر لكن اذا كانت لك القيامه انت بتروح تقول لابوك يقول لك ايه يا حاج انت حاجك هي بتضيعها بالقصه زي الشيخ النهارده قال ان انت رايح النار رايح النار ها ليه يا ابني؟ اصل قاعد تلعب طاوله ليل نهار يا ابني يعني انت دلوقتي يعني ابوك كافر يعني الواد مش قادر يقول له يعني ايه هندخل بقى ايه في مسألة ولذلك نتعلم طريقة الدعوة من خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يبقى عاملين القضية قالوا ليه تروح عند الشيطان يا ابويا تعال عند الرحمن يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا خلاص يبقى إذا هو بيعمله ازاي؟ بيقول له بقول لك ايه؟ أنا معايا ماجستير وأنت ما تعرفش فك الخط أنا فاهم قوي اتعلمت في الجامعة وأنت ما اتعلمتش أنا مش عارف عارف القضايا لا سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يعني الجزء بتاع العلم في الحته دي جبتي ما جبتكش فاتبعني اهديك صراطا سويا الرد بتاع الكافر يكون ازاي؟ في انس يا ابراهيم نعم قال له لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا ها خلي بالك واهجرني ماليا مش كده برضه يقول لاخر شيء ولما انت فالح لا بل لا قالوش كده وانما قال له سلام عليك طب يا أخي سلام ترك الدعوه لان ربنا قال لموسى وهارون قال اذهبا الى فرعون انه طغى ضروه قال لا فقول له ايه قولا لينا يا خبر ابيض انا عايز تقرا القران وانت تتدبر قولا لينا لان لن تسعوا الناس باموالكم لما تدخل على واحد كده ومكسر بقول لك ايه انت كده كده مش صالح ولا تنفع ولا تتم الجنه ولا تشوف الحته طب خلاص مع السلامه يقول لك ما كده ضرب ولا اعور عليا لا انا عايز اذا دعوت الناس فادعوهم كما كان الحبيب يدعو طب بيقولوا يا جماعه اهل العلم لو يعني لو لو ان اخذت صوره فوتوغرافيه لسيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اي وقت غير وقت الصلاه يعني ما- مش عايز ادخل في جدل واحد يقول لك الله يعني هو التصوير حلال انا بقول لك لو صورت جدلا ان اخذت صوره فوتوغرافيه لوجه الحبيب المصطفى في اي وقت غير وقت الصلاه لوجدته بسام المحيا ما كانش مكسر كده ناس يعني من الشباب ماشي في الشارع السلام عليكم كسر مدوس ليه؟ كسر الله لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تفعوهم بحسن الخلق وببسط الوجه البر شيء هين وجه طلق ولسان لين صعبة دي الالف ده البر لما تفرد وشك للناس وقالوا العلماء بتاع البيولوجي بتوع ال- الاحياء قالوا ان فرد الوش لتبسمك يعني تبسم فيك صدقه لما تفرد وشك كده تبسم يعني تحرك عضلتين ولما تكسر وشك تحرك 13 عضله في التكسيره وتاخد ذنب وتسعد عضلاتك الثانيه تبسم وتريح عضلات وشك تشغل عضلتين بس تاخد صدقه يبقى ايهما اسهل في ناس عندها تكسيره اسهل وبالذات الناس المهمين اخويا ده كل واحد منهم مكسر تدخل في الاسانسير بتاع العماره اياه تلاقي ثلاث جهات واقفين او في المصلحه او في البنك والعياذ بالله ها سبحان الله العظيم السلام عليكم يبص لك كده يعني يعني ما دام ما يعرفكش يبقى تسلم عليه ليه؟ ها؟ سوف ياتي زمان على امتي لا يكون السلام الا للمعرفه شوف سيدنا الحبيب يعني ما حدش سلم على حد لما يعرفه طب ازاي قال له القي السلام على من عرفت وعلى ايه؟ من لم تعرف الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم ها؟ هل افشوا السلام بينكم يا ده في ناس تصادقت مجرد كلام تلاقي واحد واقف مستني الاتوبيس بتاع الصبح بتاع المصلحه بتاع كده تعدي عليه بقى. السلام عليكم ما تعرفوش وعليكم السلام مره في الثانيه يستوقفك يا اخي والله كله يتكلم عليك شكلك شبح كده والله بس انت اللي شكلك شبح فعلا لا، يمكن يحصل بينهم نكد يبقى السلام سلام سبحان الله تلاقيها فين دي؟ في القطر بتاع الدرجه الثالثه في المستشفى الحكومي الغلبان يقعدوا المرضى مع بعض غلابه يعني سبحان الله ما حدش شايف فيه الذهب يرجع الممرضه والله ان يعني ان ان ان ان, إن امريكا هجمت على العراق يبقى الممرضه تسال عليك خلي بالك سبحان الله لا لا حول ولا قوه الا بالله يقعدوا يعني يتطمروا مع بعض يجوا قرايبهم بقى وايه ماله ابن عمك ابن عمك مات ابدا ده كان بيتبع المهم في الاخر خالص ما يطلعوش من المستشفى الا فيه مصاهره ونسب وناس ضرب في درجه ثالثه قاعدين برضه يعني ده بيسمع وازاي الحال يفضل لغايه اسوان يدرس ويجيب هتقول له الله انت جدك عنك خلي بالك التاني والعياذ بالله بتاع قاعد متمشي يعني وكربتها هتقله قاعد عنده السوران التاجي وال- والذبحه ولو حد سلم عليه م- قاعد مكسر ولو حد علق صوت يبص لك كده بس يعني- يعني خلاص الهدوء بقى خلاص احنا مهمه مش في في الدوله فسبحان الله الحق ثقيل كثقله في الميزان يوم القيامة وإن الباطل خفيف كخفته في الميزان يوم القيامة برضه الباطل أي كلام يبقى الباطل إيه؟ يضيع فلوسك ها ولذلك حتى سيدنا الحبيب شوف المثل الحلو صلى الله عليه وسلم المثل الجميل الصالح وجميل السوء الأمثلة الحلوة بتاعت سيدنا الحبيب اللي احنا ما- يمكن ما ناخدش بالنا من التشبيهات الحلوة دي انما مثل الجليد الصالح وجليد الايه؟ السوء كحامل المسك ولا ينفخ الكيس تنفخ واحد شال عطر اللي شال عطر ده له ليك عنده ثلاث حاجات يا تشتري منه ها يا يجحدك يديك لحظه ها لك ايدك الكريمه فمسح لك ها يا اما تشم منه ريح طيب تعدي على محل العطور تشم ريحه حلوه يعني يا اما تشم بس تعرف ها وتشتري ويدي لك بلاش ادي الكلمه الطيبه الجليس الصالح طريقه دي فيها دي اما هو الجليس الصالح ده عامل زي المؤمن اللي قال فيه الحسن البصري ايه المؤمن كالنحله ايه قال ان اكل اكل طيبا النحل ياكل ايه ما فيش الا رحيق الازهار يا سلام رحيق الزهر رحيق الزهر العصير بتاع الورد يا ورد انت. ها يجيب ياكل يشرب ياكل ويشرب عصير الورد ان اكل اكل طيبا وان اطعم لما يجي ياكلك اطعم طيبا النحل يطلع ايه؟ شاه شاه وذاك يقول لك فلان ده بيطلع من بقه شاه وفلان عايز يقول واحد تاني يطلع من بقه انت فاهم؟ سبحان الله لكن ده ده النحلة إن أكل أكل طيبا المسلم ياكل حلال ولما يأكل يأكل الناس إيه؟ حلال برضه قال وإن وقف على عود لا يخسسه ولا يكسره يعني المؤمن خفيف مش تقيل دمه تقيل لا المؤمن خفيف الظل قعدته حلوة لا فيها لا ذنب ولا غيبة ولا نميمة ولا فوضى ولا خوض في الأعراض ولا قعدته مش عايز يقوم لا ولا يروح يزور ابوك العيان يفضل قاعد تبص له والراجل عين المريض عايز يتقلب ومكتوب يقول لهم يا جماعه خلنا تعالوا غيروا لي على الجرح ما عايزينش هوريك يا قدامك والتاني قاعد برضه يقول لك على اللي حصل في المصلحه من الشهر اللي فات يا ابني هو الراجل مريض سبحان الله المريض يعاد والصحيح يزار يعني ايه؟ حتى لو المريض مسك فيك قول له لا لا تاكل عند المريض ولا تشرب ليه؟ لان انت لو اكلت عند عند المريض عند المريض اه ذهب ثوابك فحظك من الزياره ما اكلت وما شربت. انا عايزك تروح للمريض بنية ايه؟ عيادته لله لان الحق من حقوقه عليك. مش عشان هو لما راح لك آه، ابنك اللي لما عيق وانت تروح لابنه لما راح زار ابوك في المستشفى تروح تزوره عشان لا مش يوصل بيه يوصل بيه لما لسه حاجه لكن الاعمال بالايه؟ بالنية- نيتك في الزياره ايه؟ ان هذا حق من حقوق المسلمين عليك. اذا مرض فايه؟ فعده. فاكرين انت الشافعي الله يرضى عليه مرض تلميذه. ادي ادي الزيارات اللي تفرح. مش زي يقول لك فلان منين ما يجي عندنا لازم اجيب انا ومراتي خناقه. يعني كعبه هنا منين ما يدخل بيتكم فقل على الدنيا السلام. وفي ناس يا ريت الريد ده خير. فالإمام الشافعي لما زار تلميذه فوجده مريضا عزم الشافعي على تلميذه قال يا خبر ده عيان قوي فحزن زعل قال يا ترى كان يتألم عاد الشافعي من الزيارة مريضا التلميذ راح قالوا له اسكت مش الإمام العلامة الشيخ بتاعنا عي لما شافك قال يا خبر أبيض راح قابل الراجل نسي المرض بتاعه وجري على مين؟ على الشافعي الامام الشافعي اول ما شاف تلميذه سليم وصحيح فرح عافاه الله شفي فترجم وقال مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه شوف المحبه الالهيه يقول لك مين اللي فتح الباب لاخينا ده؟ لا كان المسلم كالنحله ان اكل اكل طيبا ان اطعم اطعم طيبا ان وقف على عود لا يخششه ولا يخششه هذا المؤمن فمثل الجليس الصالح زي بالضبط الرجل الايه؟ العطار ومثل الجليس السوء ايه؟ الكنافخ الكير عارف انت كور الحساس بتاع زمان اللي كان ايه؟ والعياذ بالله يطلع ريحه اجرك الله نافخ الكير يعمل ايه؟ اما ان يحرق ثوبك بل يعني يعمل لك ايه؟ هي- او تشم منه ريحا ايه؟ خبيثه منتنه لكن المؤذى الارض تقول قطعة الأرض لجارتها كل صباح يا جارة أنا مر بك ذاكر لله اليوم الأرض في الارض اللي جنبها عدت عليك حد يذكر الله كده يقول لقد جاء فلان فصلى هنا ركعتين فتظل قطعة الارض تلك تتيه على اختها الى يوم القيامة. بايه؟ بالعمل الصالح اللي اتعمل فيه. امال شرع الهرم ب- ب- بيحصل ايه يا عيني بالنسبة ل- لكثرة هرمس اللي ربط ولا غلابة؟ ها؟ ولا في حسن محمد ولا عزة ابو جاموس ها؟ ولا العمرانية الغربية والشرقية ده في القرية الشارع يا عيني بيقول إيه الشارع ده الشجرة اللي بيسبح ده بيعمل ايه سبحان الله نسأل الله السلامة ونسأل الله المغفرة ونسأل الله ان يوقظنا من غفلتنا يبقى اذا انت ليك سؤال لنفسك انا ليه الطاعة ثقيلة عليا والحق ثقيل عليا والمعصية خفيفة والباطل خفيف قال اهل العلم من اذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي صح ولا لا؟ من اذنب وهو يضحك ما هو اللي بيضحك اللي, اللي, اللي بيشتري ده بيعمل ايه؟ يعني مثلا ضابط مفتري مثلا عذب واحد ها وبيقول للراجل صاحبه ايه؟ ده انا خدت لك الاعتراف من الولد ايه؟ بال- يعني سبحان الله يبقى بي- بيفتري هو ايه؟ وهو يضحك هذا يدخل النار ازاي؟ يعني وهو يبكي تكريمة الحسن البصري معدي لا ناس ابنه هو صغير عامله زي عشه الفراخ صغيره مشاكل العرايس ها، قول انت بتكح تلاقي الكحه راجعه لك في وشك ما دي قالوا لنا دي انت مالك يا عم خليك انت في الجامع بتاعك والناس بتوع ربنا بتوعك دول بس لا انها حجرات ضيقه قال يا امام هذه زنازين سيبني سجن يا اخي بنعمل سجن قول هو بتاع السجن طب وسعوها ليه؟ قال لعلكم تدخلوها يوما ها يرجو لحد ها ما تدومش سبحانك يعز من يشاء سبحان من اعز الذليل ها، بطاعته واذل العزيز بمعصيته ها لكن احنا قلنا يوم الجمعه ايه؟ قلنا يوم الجمعه امين المذنبين احب الى الله من تسبيح الايه؟ من من زجر المسبحين المذلين فانا بعمل انا بسوي انا بقوم الليل انا بصوم اثنين وخميس انا بخلص القران كل اربع ايام أنا... طب وبعدين انت بتعمل ده كله لمين؟ سبحان الله إذ- اذا كنت تريد ان تتحدث فانت مراء والرياء يسير من الرياء شرك يسير من الرياء شرك يبقى ليه الحق ثقيل علينا والبطل خفيف لاسباب فتوحدوا رب الارباب لا اله الا الله قال اهل العلم السبب الاول لعدم التوفيق لع- لثقل الطاعه وخفه المعصيه اول سبب انشغال الانسان المسلم بالنعمه عن المنعم يعني واحد عايز قرشين يا رب ارزقني ب 1000 جنيه يا رب ارزقني ب 1000 جنيه يفضل يدعي خد ال 1000 جنيه الألف جنيه شغلته يعمل ايه يجيب ايه يسد الدين الاول ولا يرد الجمعيه ولا يعمل مش عارف اه يمين شمال يمين شمال شغل صار المال عنده ايه لا اله الا الله خلاص بقى, بقى اصبح المال ها قلنا ان اهل اللغه قالوا لما سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق مال بالناس عن الايه عن الحق وبعدين قال لك الراجل آه، ابو سليمان الزراني رضي الله عليه قال له اخ في الله فاخوه في الله ده غتنا قال آه، حجز الشيطان بيني وبينه اه الشيطان ايه خلاص تدخل النفوس بقى ده درجه وده درجه والناس طبقات ده صارت المسائل لكن سبحان الله المسلم للمسلم قلبنا ولذلك راينا كيف دخل لما دخل آه، الفقير في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس جت قعدته جنب راجل غني فالغني لم الايه العبايه بتاعته عند الناس الاتيكيت اللي تجيلك يوم الجمعه اخر الخطبه مع السجاده بتاعته يبص لك على الناس بقرف كده يقف بعيد عن الناس ويصلي لوحده خايف احسن حد رجل واحد تيجي جنبه يجيب له كينيا ولا حاجه وهو مباء لله سبحان الله فلملم الغني عباءته الرسول كيف اصلا لماه صلى الله عليه وسلم كيف قال ايها الغني اخف ان يعديك فقره ام خفت ان يعدو عليه غناك انت خايف من ايه بالظبط الفقر ينتشر يروح لك يعديك ولا الغنى بتاعك يروح له الغني مش زي الغني بتاع اليومين دول يسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله يلا بقى شوف ده الرسول بيدي درس عملي أتقبل يا فقير قال لا يا رسول الله ليه هل أخاف أن يدخلني من الغرور ما دخله آه أفهم آه يدخل نفسك ما هو إيه اللي غره يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا الله كلام كلام الله نص العقل سبحان الله يا ابن آدم تنزل من مجرى البول مرتين أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة سبحان الله ماشي ولو تعرف اللي في بطنك ايه يا سبحان الله وقلنا ان فضلات الفضلات بتاعة الحيوانات اللي بيوكل لحمها الروث بتاع البهائم طاهرة لما لو مسيت ما نزل من الجاموس والبقر والغنم أصلي وضوء سبيل لو مسيت ما يلزم من ابن آدم وضوء باطل انت شايل ابنك ابو اللي بياكل او عنده سنتين تبول عليك باطل عمليه تشيل الجد ها ولا الخروف ويتبول عليك تصلي يا سلام يعني ابن ادم ده ايه؟ سبحان الله يا ابن ادم لما تتكبر على خلق الله؟ لان الكبر فسره العلماء انواع الكلام ده كله بتكلمه على ايه؟ على ذات ليه الحق ثقيل علينا. الكبر اما بالمال او بالعلم او بالعباده او بالجاه او بالمنصب او بالاتباع خلي بالك كل ده نوع من انواع الايه؟ من انواع الكبر يتكبر واحد بالمال لقاء لذلك قال اللي الشاعر قال ايه سيدنا علي الله يرضى عليه رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده إيه؟ إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة سبحان الله يعني زي ما قال الإمام الشافعي حتى الكلاب إذا رأت غنيا حركت أذنابها وإن رأت فقيرا كسرت أنيابها حتى الكلاب تقول عين الغلبان تهوى عليه ما هو معهوش حاجة يديها هو لو لقي حاجة ما كان هياكل معاها هو لو لقي ما كان هيعمل إيه؟ لكن شغل الغني يتملقه سبحان الله ال- ال- ال- ال- إن الدراهم إيه؟ تكسر الرجال فصاحة أه تدي ال- تخلي العيي لا إله إلا الله يقول لك كان اسمه بكر ها فلما اغتنى ها لا اسمه الحاج بكار طب ما هي دي زي ليه؟ لكن بقى عنده فلوس فتبقى تفرق لا اله الا الله فالمسألة صعبة في عدم قبول الحق ليه؟ لأن سبحان الله المتكبر بماله والعياذ بالله رب العالمين وبعدين قال ابن قارون عمل ايه؟ قال هات زكاة يا قارون الزكاة ايه؟ زكاة المال مال مين؟ مال الله قال لا لا لا لا ولا مال الله ولا غيره انما اوتيته على علم عندي ودي لهجة الناس كلها لو ده انا استحفظت في السعودية ده انا استحفظت في الخليج ده انا شفت الويل الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله يبقى كل انما اوتيته على علم عندي وبعدين وبعدين اللي, بي... اللي عايزين الحياة الدنيا اللي بيبصوا بقى على العربيات الفارهة وعلى المراجل السيارات وعلى انت ما تعرفش اللي فيهم ايه فيهم امراض وبلاء ومشاكل سبحان الله وانت سيب العباد لرب العباد يغني من يشاء ويفقر ايه من يشاء سبحان الله فقال الذين يريدون الحياة الدنيا لا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا سلام لو لو لنا زي قارون كده ها ومن المسلمين المؤمنين بقى لا ويلقوا ثواب الله خير لمن آمن وآخر القصة بعد ما ربنا إيه قد فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ها قال, قال الذين تمنوا مكانه بالامس يعني اتغير الحال بقى اتغير الحال لا اله مين كان يقول لو احنا قبل واحد اغسطس مثال يعني يوم 31 يوليو او 30 يوليو بيجيب واحد يقول له ايه؟ انت رايح فين؟ يقول لك انا مسافر بكره الكويت. يقول له يا راجل ايه هتريح؟ ده الدينار الكويتي ده يمكن يجي عليه يوم ما يساويش جنيه. يا راجل تفهم بوقت ده كلام تقوله ده طبق يعني ايه ما يساويش جنيه؟ يا راجل ده يمكن ما يلاقيش حد لو واحد قال الكلام ده يقول لك ده ايه؟ ادخلوه على مستشفى امراض العقليه. اصبح الصباح ماذا حدث؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير. امال ايه؟ ال- ال- ال- يعز ما يشاء يذل ما يشاء يذكر ما يشاء بس بس انت تكبر الغنى بالايه التكبر بالمال وبعدين قال التكبر بالعلم ده من اسوأ انواع الكبر العالم يتكبر بعلمه ده والعياذ اول من تسعر به النار يوم القيامه نسال الله سبحانه ان يبعدنا واياكم عن هؤلاء التكبر بالجاه بالمنصب بالعزوه بالابناء كل ده ايه؟ نوع من انواع الكبر الكبر بالعباده تروح لاقي ايه جارك آه، تقول له يا فلان انت مالك كده لو يشوفك لا في درس ولا في الجامعه ولا بتاع مالك كده انت ده اخرتك وحشه يا اخي سبحان الله يعني اخرتك انت اللي حلوه ادعو الله له بالهدايه ما تعملش يعني روحك ان انت وصلت وهو عادي. ابدا كلنا يطرق الباب عسى رب العباد ان يفتح تعرفش يفتح لمين سبحان الله تعرف لا اله الا الله الفتح ده من عند الفتاح افتح يا فتاح سبحان الله فنسيان او انشغال الناس بالنعمة عن المنعم انت بتنشغل بالنعمة وتقعد بقى نعمة العيال نعمة الزوجة نعمة البيت نعمة وتنسى ايه من الذي انعم من الذي اعطى من الذي وهب الوهاب الفتاح العليم الرزاق الناصر المعين الستار كل دي وبعدين قال لك من ضمن عدم التوفيق الاغترار بصحبة الصالحين وعدم الاقتداء بهم يقول لك آه، كنا قاعدين امبارح مع العالم الفلاني وحتى جابينا شاي عنده كده وبتاع و- واخد آه، وايه ويتنظر على طيب ماشي على الكلمه اللي سمعته قابلنا سنوات طويلة بنسمع من العلماء ماذا صنعنا؟ حالتنا كما هي الاغترار بصحبة الصالحين ها وعدم الاقتداء بهم ولذلك سبحان الله طب عبد الله بن ابي بن سلول كم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بيصلي وراه؟ ها؟ ماذا فعلت صلاته خلف رسول الله؟ ولذلك ولذلك سبحان الله المسلم ما يحطش في نفسه ابدا انه ما دام ماشي مع الرجل الصالح او اللي يحسبه يعني الصلاح يعلمه الله عز وجل ما- يعني ماشي مع الرجل الصالح يبقى خلاص كانت براءه لا خلاص. انت تعمل زي الراجل في ال- في فك الغفران فكوك الغفران كان يزوروها في الكنيسه نعم. زمان وما زالت يعني حدث ما كرسي الاعتراف عندهم حتى في الاسلام ما فيش كرسي اعتراف اللي اذنب انه توضي وصلي ركعتين لله بنيه التوبه يا رب تب علي وقبلت يا عبدي ها. مفيش واسطه بينك وبين ربنا ولا اي حد ولا رسول الله ها. صلى الله عليه وسلم. لا مفيش واسطه ها. هناك بقى يروح بقى ايه يقول له تدي الكنيسه كام هكتار يعني كام قدام هكتار هت- هتتبرع للكنيسه بقد ايه؟ يقول له يا ابونا هتبرع للكنيسه مثلا ب 20 هكتار 50 هكتار 100 هكتار 1000 قلت له خلاص خد فك اهو ان الرب يسوع غفر لفلان مسح الذنوب بتاعته ومش هيدخل النار حلوه اللعبه دي هي مش حلوه بس ها، اللي حصل ف واحد ناصح قوي يبدو ايه كان عاش في مصر زمان ولا حاجه لان مصر ايه المصري ده زمان زي ما قلنا يوم الجمعه انه زي ما ال- الفرنس بيرضعوا الولد مع لبن امه فلسفه ديكارت وفي أل- في المانيا مع ال- لبن الام فلسفه آه، جوتر ومع في النمسا ال- ال- الموسيقى بتاعت بيتهوفن في مصر يرضعوا مع ال مع ال مع لبن الام السهلوه ويقعد يبقى بورم كده صغير ويلعبك على السنه ويوديك البحر ويرجعك على الشاطئ سبحان الله سبحان الله فالراجل ده ناصح قوي ايطالي بس ايه قارح قوي راح لابوهم بتاع قال له يا انت الناس بيشتروا عندك ايه؟ قال الناس بيشتروا حته في في الجنه طب انا عايز اشتري جهنم حابب حد يشتري جهنم يا اخي انا حر نوتي دماني اعمل ما بدات ببيع لي جهنم بقى ايه تحت البيت قال له بيقول له لا، جهنم مالهاش ثمن لكن بحر قال له ب 50 هكتار قال له 50 هكتار ايه؟ راح واخد فرق ان فلان الفلاني اشترى من البابا ها النار فقعد على الباب لا واحد جاي راح له انا عملت بلاوي كتير وده اقعد على كرسي الاعتراف عشان يعني اشهر حته في الجنه انت خايف من ايه؟ خايف من النار لا حد انا اشتريتها خلاص خلاص راح الجماعه ده انتوا بتضحكوا ده حصل ده مش نكته ما بيضحكوش دي حدثت يعني ما هو اذا غاب العقل فضم شرا ولا تسال عن الخبر لما يغيب العقل ما هو ازاي تدخل في دماغ واحد ها انا مره راجل من ساوي بيشتغل معايا بقول له انت راجل يعني معاك سبعه دكتوراهات مش يعني دكتوراه واحده ولا اثنين فبيشتغل في المعمل مع بعض يقول له قول لي يا فلان النعم قلت له صحيح ان ربنا ثلاثه قال اه ازاي يعني؟ قال اصل هو مش ثلاثه قوي يعني هو زي حراره الشمس وضوء الكلام التاريخي اللي بيقول ثلاثه في واحد واحد ثلاثه المهم يقول لك حاجه بس هو المسيح طول الليل قال لا ده انت سهل قوي المسيح طول عشان يكفر عن ذنب ادم قلت له حلو انا دلوقتي ها رحت كان عندهم راجل اللي اللي كان لسه ما اتحسش من كرايت المتشابه المشبع نفرض دخلت انا على كرايت كده قلت له تقول انت اللي بعيد حمار يعتبر كرايت اهانه لايه؟ ل- ل- ل- لجمهورية النسوية كلها للمستشارية النسوية كلها واحد يهز اكبر راس بالنسبة فالراجل لان الذنب كبير ومالوش عفو بالنسبة ليا فالراجل من غيره عايز يرد لي هذه الكلمة السيئة فراح قام ملخص نفسه قلمين طب ده حد لا مش حد قلت له بلاش دي دوايه الحبر اتبلعت على القميص بتاعي ولا الجلابيه بتاعتي قلت له انت تغسل جلابيتك ليه؟ قال لي تغسلها انت اللي جالس يطلع خلطته ايه علاقه عيسى اخر الناس يعني الخلط ده خلط بايجاز يعني بعد رحله طويله والشهرين مع بعض اللي بيقول لك ايه؟ حكايه ثلاثه اللي بيشكل في نفوخ وحكايه ابن الله اللي بيشكل في نفوخ انا مش داخل في نفوخ دلوقتي الا الوحدانيه يا سبحان الله هداه الله يعني سبحان الله يعني اذا القضيه الفطره يا اخوانا الفطره يعني لا ترضى الا ان يكون هناك عبد واحد اله واحد الكون فلو كان تعرى تلك بغيرك لا اله الا الله لك- لو كان فيما اله الا الله لفسدتها تموت يقول له انا النهارده هجيب الهواء من ابني بلاش من بحري ايه بقى انا عايز اطلع الشمس من ايه؟ من الغرب بلاش من الشرق، كان يحصل في اشكال، لكن هو ايه؟ رب واحد ولذلك قال علي بن الحسن ابنه ابني يا بني ان الله واحد ولو كان هناك ثان لجاءتنا رسله. لكن الرسل جت من ناحيه ايه؟ واحد بس، فتوحدوه لا اله الا الله، فالاغترار بصحبه الصالحين وعدم الاقتداء بهم دي كارثه. انما اللي يقتدي بال- بالصالح يبقى لا اله الا الله ايه يسبق مسلكه ثم عدم التوفيق في العمل ال- الاخروي وعدم قبول الحق والحق ثقيل على القلوب ليه؟ لان سبحان الله العظيم الدنيا رغم ادبارها عنا ونحن نجري خلفها والاخره وهي مقبله علينا للاسف مولين ظهرنا لها يعني الدنيا جا- بتجري موليه هتنتهي كل يوم بيعدي يا اخوانا بالناقص من عمرك ولا بالدقائق بالناقص يعني انت دلوقتي في في 91 لسه ايه من عمرك سنه ولو لو عشت لغايه في 92 اذا كان كنا من اهل الدنيا يبقى لسنا ايه سنه واللي مولود سنه مثلا يعني سنه 20 يبقى كل ما يعدي سنه يبقى ايه 71 72 73 75 43 44 وانت ماشي يبقى ايه؟ يبقى انت بتقرب على الاخره وتبعد عن ايه؟ المشكله بقى ان كل الحياه ما تستمر مع الناس الناس تستمر الحياه يبتدي يمسك في الدنيا بيده والتاني وينسى الايه؟ الاخره. ان الهوى يصد عن الحق وان طول الامل ينسي الاخره. الهوى يصدك عن الحق، هواك يخليك ما تقبلش الحق. و- و- وطول الامل يخليك ايه؟ تنسى اخرتك، اللهم ذكرنا باخرتنا يا اكرم الاكرمين واجعلنا من الموفقين بالعباده يا ارحم الراحمين. توقفنا ايها الاخوه الفضلاء في يوم الاثنين الماضي عند استقبال القبله للصلاه وتحدثنا عن كلمه تكبيره الاحرام وقلنا انها تاخذ لفظ الاحرام كانما العبد يطوف حول الايه؟ الكعبه فكانما كلمه الاحرام للدخول على الله عز وجل في الايه؟ في الصلاه. وقلنا ان اشاره العبد بيديه لتكبيره الاحرام الله اكبر فكانما يلقي الدنيا خلفه ويستقبل الله ايه؟ بقلبه وبوجهه. طيب. لجزئيه لمسناها في مساله الطهاره وهي اللي مل- اللي ملقيش ميه اللي ما بيلاقيش ميه فاقد المياه طب ايه؟ الماء الطهور ينفي المطهر ايه؟ الغير الماء الطبيعي اللي بيشرب منه لا له ولا طعم ولا ريحه اخواننا كانوا يستشيرون جماعات على بعضها يعني من بلاد شارع السودان تعدي الملزقان عند اخواننا في بلاد بخرور لغايه فوق امباب ارض اللواء تدخل على الجنوب على أ- ابو قتاده على بين السرايات تجد الميه الايه؟ ام ماء ام ماء الورد دي سبحان الله ايه كانت موجوده. فدي ميه ايه؟ يقول لك ده خطا بسيط في نفس المجال دخل بس يا سهل يا سيدي بس ما سهل غلط عنده مش مشكله وزعلان تزعل نفسك المهم وانا حد كان اشتكى المهم بايده اللهم ارزقنا الصبر يا رب سبحان الله العظيم لا اله الا الله ذاك سبحان الله العظيم يعني ما هو مين اللي يفهم المسؤوليه دي صعبه ولو اللي يفهم المسؤوليه يهرب منها يعني لو يعرف مدى المسؤوليه ما يبكش وفي عنقه امانات الناس وحقوق الناس وده زعلان وده مترداد من ده من ده وده له حق عنده ده مساله يعني نسال الله السلامه بس من يفهم من يفهم كانوا بيحكوا لنا حكايه واحنا واحنا صغيرين سبحان الله بيعلمونا في اصول الفقه وبعدين يقولوا لنا ايه كان رحمه الله عليه الشيخ اللي علمني اصول الفقه غير اللي علمني الفقه ربنا يرحم من مات منهم ويعني يبارك في اعمار من عاش سبحان الله كان يقول لك يا ابني ال- ال- اللي مش فاهم ده الدين عامل بالضبط زي الراجل اصيب في عقله تتصور ان هو حبات قمح لكن كل ما يشوف فرخه يطلع يجري ما متخيل ان الفرخه ايه؟ آه، في القطه فطول والسوق مكان انت ايه يا ابني؟ انا حبيت أنا. لا اله الا الله يفضل الدكتور يعالج فيه لغايه ما في الاخر يجي يوم الدكتور افلح معاه انت ايه يا ابني؟ قال انا بني ادم يعني الحمد الدكتور ايه؟ اتنطع بقى قال لك ده انا علامه بقى ده انا شفت ايه؟ الرأس قال له يعني دلوقتي لو شفت فرخه جايه عليك ما تخافش قال له لا قال له لا خلاص انا ما تخافش ابدا قال له بس في مشكله ايه اللي عرف الفرخه ان انا مش حبيت انا اه يبقى لسه عامل ايه اه ده بقى اللي بيلف ويدور في مكان واحد اه ده اللي بعيد عن الدين نفسه ابو ابو فرخه ده لا مش فاهم حد سبحان الله لان اللي مش فاهم طبيعه المسؤوليه سبحان الله فميه النبيله دي ما كانتش تنفع للوضوء او ان الماء قطعت في المنطقه كلها او ان الميه اللي في البيت ما تقضيش الا الشرب والطبخ حتى قال ابو حنيفه او لا تكفي المياه الا لشرب ح- لشرب الانسان والحيوان المحترم لك الله هو في حيوان محترم وحيوان غير محترم زي اخواننا ال- ال- ال- الله يهديهم المحامين لما المحامي كان بيدافع عن الرقاصه بتاعت الفرقه يقول لا ده انا ال- الوكيله بتاعتي مش راقصه عاديه انا راقصه محترمه يعني في رقص الاحترام وفي رقص القله ايه المهم كنا نسال الله السلام فسبحان الله الحيوان المحترم اللي هو ايه؟ اللي احنا بناكله اللي احنا بنستفيد منه البقره الجاموسه ها النعجه الشاه القطه الكلب الحارس ها بتاع الصيد بتاع الحراسه بتاع القطيع كل دي اسمها ايه؟ أربعة. قال لك ما دام الميه ما تقضيش الا الحيوان ده ما ينفعش اتوضى شوف شوف حلال الاسلام شوف عظمه الاسلام يعني الله شوف الراجل دخل المرأة دخلت النار في هرة والراجل المسرف على نفسه دخل الجنة في كلب يقول لك جمعية أدب رفق بالحيوان أول امبارح في لندن ولا الأسبوع اللي فات جمعية رفق بالحيوان جالها إخبارية أن في كلب محبوس في شقة في أحد أحد شقق لندن فجينا المفتش بتاع جمعية رفق بالحيوان المهم بعد الإجازة فتحوا الباب لقوا أن صاحب الكلب عايز يخرج فالكلب متعلق فيه إيه، اتخانق صاحب الكلب الكلب بتاعه فصاحب الكلب عض الكلب في مناخيره خلي بالك انت بالعكس ما هو من تربى مع شيء تخلق باخلاقه يعني سبحان الله عض الايه الكلب الكلب بينزل فالمهم القاضي حبس الايه حبس الراجل شهر وكلفه مش عارف 100 جنيه ايه السلين يقول له ليه على عينك عندنا في الاسلام احسن من كده لان عمر لقى الراجل مشيل الحمار اكثر من من حمله فسبحان الله الحمار مش قادر يمشي فلما قال حمار من هذا؟ قال له بتاعي قال له وما فوقه؟ قال له ده حاجات ليه؟ قال له طيب امسك عبد الرحمن بن عوف اه، امسك يا محمد بن مسلمه امسك يا عبد شالوا هم الثلاثه قال له وقف حطوا على ظهره راح الراجل بارك في الارض قال له ارايت ها ده مش عيب حرام ما- هذه ايه سبحان الله ال- ال- الرزق بقى كان سيدنا عمر يجي للابل بتاعت الصدقه اللي عندها جرب ويدهنها بالايه؟ بالقطران يعني ال- ال- الجمل الجرباني يشيلوه ايه قطران عشان ايه يف- فكان يشيلها بايده بنفسه يقول خشيته ايه لو ان جديا جديا بشق الفرات عثر في حجر خشيت ان يحاسبني الله عليه يوم القيامه يا عمر لما لم تعدد لها الطريق ادي شعور بالمسؤوليه ليه ما ما تفسدتش الطريق ليه ما صلحتهاش إيه اللي يخلي الجد يتشكل انت اللي حفظت منك سبحان الله ففاقد الماء او ان الماء موجود ولكني لا استطيع استخدامه لانه بارد قوي يعني ما فيش الا شويه ميه في الثلاجه ويدوب الثلج فاكس منهم ماشي ينفع برع والجسام لا برع ولا برع او سخن قوي والوقت قرب يخرج ها ومشربين يبردوا ومفيش كلاء كان بره فيه او ان الماء موجود ولكن من يريد ان يبيع الماء لي يريد ان يبيعه بثمن اكثر من الثمن المعقول هذا بيسموه فاقد الماء حكما مش وجودا حكم الماء موجود اه بس ايه لا اقدر استخدمها لمرض او لغلو ثمن او لشده بروده او لشده سخونه كل دي ايه الماء اه موجوده ايه ولكن مش قادر استخدمه واحد ذراعه ورجله متجبسين او في كاش في عمليه جراحيه الميه تمر نعمل ايه اصلي عليه قال لنا الاسلام وعلمنا نبي الاسلام التيمم التيمم لمم الانسان وجهه تقرا كذا يعني توجه وذلك يقول لك بالبلد ايه ده راح اليمه الفلانيه اليمن اليمن الناحيات واخد بالك تيمم اي وجهه فانت تتيمم من الصعيد الطاهر الطيب كل ما جنسه الارض كل حاجه اصلها من الارض ممكن ايه اتيمم عليها اللي هو ده الايه الصعيد الطاهر الصعيد الطيب كويس طيب امسح عليها اضرب بايدي لو كانت ارض رمليه او ارض فيها تراب او المخده اللي مليانه تراب او المركبه او السجاده او البلاط او الاسفلت اي حاجه طاهره ثم ما فيش عليها نجاسه اضرب بايدي ضربه واحده وبعدين امسح وجهي لو كانت الارض ترابيه او رمليه اضرب ايدي وانفضها سبحان الاسلام وعظمه الاسلام لدرجه قالوا اهل العلم الفقهاء قالوا ان المسلم وجد ماء قليلا ما يقضيش الاغتسال هو جنب او الحائض تريد ان تقوم للصلاه خلاص ذهب الحائض وعايز ايه؟ تلتفت ليه الميه قليله او الجنب ليه الماء قليل يقول لك طب ممكن زي الميه دي ما تقضيش الا وضوء قال لا لو اتوضيت وانت جنب ما ينفعش الوضوء لا يرفع الجنابة يرفع الجنابة إما الاغتسال وإما التيمم أوامر الإسلام أوامر الدين سمعا وطاعة الحكمة هذه إلا يعني هذا حكم فقهي خد كمان زي بالضبط إيه؟ آخر يوم في رمضان مثلا يعني آخر يوم في رمضان اللي يفطر فيه حرام ولا مش حرام؟ حرام طب اليوم اللي بعديه على طول أول يوم العيد اللي يصوم فيه سبحان الله يقف الحجر الاسود نقبله وابليس بتنزل من ايه؟ من حجر بنعمل له ايه؟ نرجمه وده حجر وده ايه؟ هذه أفق- بس المهم ايه؟ سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا الصحابي عبد الله بن زيد خرج مع الصحابه وكان هو الامير ولازم لو طلعوا ثلاثه رحله لازم يعملوا ايه؟ انا يبقى يعمره واحد بس مش ضرب كده في ورقه لما جت هو ده تنظيم ده بلاش كده في ورقه خليها ايه اماره ضمنيه يعني انت الامير عبد الله وكان الرسول يامر ازاي؟ باللي حافظ القران اكثر يقول ماذا تحفظ؟ يقول له احفظ كتار الصور انت احفظ ياسين انت احفظ طه انت فجه ولد عنده 12 سنه انت قال له احفظ البقره قال له انت اميرهم سبحان الله شوف ازاي الافكار ايه ولما تيجي كذا جنازه قدام الحبيب المصطفى يسال من يحفظ القرآن أكثر؟ يقول ده حفظ القرآن كله وده نص وده ربع، فاللي حفظ القرآن أكثر يجي من ناحية الحبيب واللي بعديه وبعديه وبعديه سبحان الله، يعني القرآن ده عمرك نطلع اللهم ثبته لنا في قلوبنا واجعلنا واياكم من العاملين به ومن لا يحفظه اللهم حفظه كتابك يا رب العباد يا امين يا رب العالمين وقلنا من كم سنه بسهوله قوي كل يوم يا اما خمس ايات يا اما عندك حصيله كويسه 10 ايات السنه هتحفظ نص القران او ربع القران يا اما تحفظ القران على سنتين او ثلاثه او اربعه بفضل الله مهما يكون سنك اياك 80 سنه كل يوم خمس ايات خمس ايات وتراجعهم بالصلاه وتجمع وتيجي ليله الجمعه تراجع بتاع الاسبوع كله وهكذا تلاقي نفسك في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله عملوا الحكايه دي من زمان لما كنا في مسجد الحسن وبفضل الله عز وجل حفظوا كتاب الله عز وجل الحمد لله ربنا يتم النعمه على المسلمين جميعا يا رب يبقى اذا عبد الله بن زيد طبعا احتلم بالليل اصبح جنب هو الامير لازم يصلي قالوا يا جماعه دلوقتي انا جنب ممكن اتوضى بس قالوا لا يا حبيبي ما ينفعش لازم تغتسل يا اخوانا مفيش راي فقه مفيش مفيش عن الرسول من الرسول حاجه قالوا له لا تغتسل يا اخوانا الماء تلج ملناش دعوه اغتسل كمان قال الحبيب قتلوه قتلهم الله سبحان الله انما شفاه العي السؤال اللي ما يعرفش ايه ما يتكسفش انه يسال لان المتكبر بطبيعته ما يحبش ايه؟ ما يحبش يسال لان ما ولو سالك يبقى ايه؟ يبقى مش عارف اذا كتكسف يسال ها فسبحان الله عمرو بن العاص بقى والله عليه من غير ما يعرف ان ايه التيمم نزلت اصبح جنب وكان الامير بتاع السريه يعمل ايه؟ بس ما يعرفش ايه التيمم راح متمرس في الارض وقال يلا صلي بيكم قالوا يا عمرو ما ينفعش قال انتوا مالكم علقوا في رقبتي فلما صلى بهم واستفتي الرسول اجاز الرسول ما صنع عمرو فقال لا في الصوره بقى المثاليه للتيمم بقى اضرب الصعيد القاهر بايديا ان كان صوابا اخبط ايديا مش صواب امسح بوجهي وبعدين خلي بالكم ان النظره دي عشان تبقى تنقلوه ايه لزوجاتكم وبناتكم الايد الشمال احطها على ظهر يعني الكف وجه ايدي اليسرى احطها على ظهر ايدي الايه اليمنى وامشي على الظهر كده وبعدين اوصلها على البطن كده ونفس القضيه اليمين على الايه على الشمال بطن اليمين بطن الكف الايمن على ظهر الايه الكف الايمن روح ماشي كده واخد بالك ها كده بقى بقيت ايه طاهر سواء من جنابه او من حدث اصغر اصلي ما اشاء بهذا التيمم الى ان ينقض وضوء ينقض وضوء ايه اللي انا واخد الوضوء الايه العادية خروج ريح او آه، سبحان الله او ايه وبعدين في نقطة اخرى برضه عشان من ضمن ايه اصل الفقه ده فيه في الرابعة مش عايز اخش فيه كتير واتمنى ان ربنا يرزقنا الدرس الثاني ان ايه نخصصه للفقه ان شاء الله باذن الله فربنا سبحانه وتعالى ايه جعل من- من يسر الدين الا ابو هريرة سئل قال يا ابا هريرة لا حياء في الدين قال له اتفضل قال له اشعر ان شيئا يخرج مني زي ريح كده ودي شغلة الايه؟ الشيطان يوسوسك تعيش ظهر الجمعة والراجل قرب ينزل مع المنظر آه اتلقب الوضوء تفضل عيني قلقان كل ايه طب هو اتوضى ازاي ده الراجل هيصلي طب إيه؟ لازم يشككك في ايه؟ طب قال لا ده في واحد ها من اولاد ابليس اسمه خنزب خنزب ده شغلته مع اختصاصات ده محاسب وده محامي وده طبيب وده كهربائي وده خنزب ده بقى ها شغلته واخد الصرع الاولى من اول ما تدخل دورة الماء لغايه ما تسلم وهو معاك يعمل لك ايه بعد ما تتوضا يجي ينفخ في الدبر يتهيأ لك انك ايه طلعت ريح فابو هريره إيه؟ ان لا يفتح الانسان مما يخرج منه اسمعت صوتا قال له لا قال له اشممت ريحا قال له لا قال له انت طاهر بس عندك القانون اهو ها قانون الصوت والايه ومش والضوء لا قانون الصوت والريحه والله كميت ريحه ها يعني واحد يفتحن يا اخوانا ما هو لا حياء، سبحان الله ما كلنا يعني الانسان سبحان الله اذا لا اما تشم ريح ها يتصبح فوق لا تملك ريح ولا تفتح فوق انت طاهر يعني شغلة الشيطان ايه؟ يقلقك في الصلاة يعمل لك الازعاج ده ده في ناس الوسواسة تدخل فيها لغاية تحال حياته الى جحيم يبقى يدخل في الوضوء وفي ال- في اللي هيقولها قالوه النقطة انا مش عارف ايه انا صلاتك مش عارف ايه انت ما صليتش الا ركعتين اسال طب شغلته كده فاذا فتح معاك باب الفلفل اخسأ يا لعين ولا تفسد علي عبادتي لله يا رب العالمين ابعد عني فلذلك التيمم اصلي به ما اشاء صعيدا طيبا التيمم يجب الاغتسال ولا يجبه الايه ولا يجبه الوضوء الطيب فقد الطهورين يعني ايه فقد الطهورين الا ميه ولا يقدر يتيمم واحد بعد عنك عامل عمليه ومشدود في السرير هل تسقط عنه الصلاه؟ لا تسقط الصلاه الا عن مين؟ الميت ومن في حكمه من في حكمه يعني ايه؟ يعني الغيبوبه النايم ايه تسقط عنه الصلاه الى الى الى ان يزول الايه؟ المؤسس يزول بزوال المؤسس والميت هو بس اللي بتسقط عنه الايه؟ الصلاه اول ما يفوق والمجنون يعهد والعيل يكبر والنايم يصحى كل ده مكلف ايه؟ بالصلاه لا تسقط الصلاه طب الله يقول لك يا استاذ ده رجله مسدوده كده وايده كده ومسدود في السرير وربنا يشفيه مش قادر يتحرك ومحدش يقدر لا يوضيه ولا ي... ولا ييممه حتى اه قال لك وضع السرير اللي هو فيه زي ما هو نايم للقبله لغير القبله بقى عليه نجاسه دم في ثيابه مكسور متعور في طبيب في جرح مش عارف ايه يصلي ولو بعينيه فان لم يستطع فليذكر الله في قلبه سلام على يسر الدين صل قائما قال له ان لم استطع قال له صل قاعدا قال له ان لم استطع صل مضطجعا ان لم استطع صل نائما ان لم استطع بعينيه ان لم استطع قال له اذكر الله في قلبك يعني الصلاه لا تسقط الا عن ميت بس ده الوحيد اللي ملائكه الايه الملائكه راح قافلين الايه الصبح يروح واقف الشريط وياخدوا يفرغوا بقى ها يبقى اذا خلاص خلص الموضوع قضي الامر الذي فيه شتت فيها فتوحد الله لا اله الا الله يبقى دي مساله التيمم دي مهمه جدا برضه لان ايه من مكملات الايه من مكملات الطهاره في نقطه مهمه جدا مع ان دي هنسرد لها الورق اللي احنا وعدنا بيه وانا بجهزها اللي هي هنديها لنسائنا وبناتنا اللي هي احكام الحج والاستحاضه والنساء دي حته مهمه قوي زمان قال امهاتنا لما تقول لي يا بنتي ما تصليش قبل 40 يوم ما تصليش قبل 40 يوم فاصبح عند الست عقيده ما تصليش ولا جوزها يعاشرها الا بعد ايه؟ مرور 40 يوم لا القضيه عند الفقهاء باجماع القضيه بانقطاع الدم قال الشافعي لو انقطع الدم عقب الولاده بلحظات لاغتسلت المراه وتصلي ويعاشرها زوجها القضية في, في, في, في, في النساء ها او في كده في مسألة ايه انقطاع الدم في ستات كتير قوي على مر الزمن لما يقعدوا يحسبوا الايام اللي كانت عليهم تبقى خطيرة ليه؟ الست تطهر من الحيض تماما مثلا يعني بعد صلاة الظهر خلاص والدم انقطع ما فيش اي امر الكلام ده ان شاء الله تشوفوا له في الورق كله باذن الله بوضوح ان شاء الله يعني ده ايه موضوع لا يجب الحديث فيه فمش قصدي لا يجب يعني ده حافز لكن ده كلام يخصهم فاحنا نكتبه كده في صدر وكل واحد ياخد ورقه يوديها ايه لمراته ان شاء الله فسبحان الله تطهر بعد صلاه الظهر يقول لا ده ده نصف اليوم عدى انا اغتسل ايه بكره واصلي من الصبح وصار القاهره بقيه اليوم من الدم يبقى عليها ايه؟ عليها صلاه عصر وصلاه مغرب وصلاه ايه؟ عشاء لما تضرب الكلام ده ب 50 سنه اذا فت عليها كم صلاه بقى مشكله مشكله كبيره هتيجي يوم القيامه لان هي ايه اسيره بجهلها اسيره جهلها لكن هي لو تعلمت ولو جت الستات للمساجد عشان يسمعوا ولو قرأوا في الكتب ولو ما علموش بعض انا بركز على دي قوي ما علموش بعض كانوا يتعلموا الصح لكن يقول لك لا يجوز الحائط ان تاتي الى المسجد ازاي في يقول سمعنا واحده خلاص مش ممكن واحد يقول كده الحائض يحرم عليها دخول المسجد وبرضه هنكتب الكلام ده ان شاء الله ايه فيما سوف نجمعه من ارائد ايه الفقهاء باذن الله فاحنا برضه نقول للست في البيت لما تولد ان شاء الله بعد الولاده مجرد انقطاع الدم تغتسل وتصلي لان بقى عليه الصوم ايا كان تقدر يعني يبقى اذا في ايه لايام في رقبتها ايام الصيام تذكر مراتك كل شويه انت يا فلانه بتاعت ولدت حماده ولا ولدت ميمي ولا تيتي ولا كيكي ولا تيتي اي حد من دول ممكن يعمل اللي عليكي يا اخويا بقى انا في ولا في لا في ولا في ازاي امر الاخره ده مهم لان انت مسؤول عنها هتيجي ولا انا تقول افتوح الراجل ده احرقوا الراجل ده ولعوا في الراجل ده عايز جنازه تذبح غلط تجدع منك يوم القيامه تذبح فيك سبحان الله فانت نجي نفسك النهارده بلغها ها ممكن يعمل اللي عليك صلاه العصر المطبخ اشتغلت تقعد واحده منهم سبع ساعات في المطبخ ما تكلش ما تيجي تحت الصلاة نرجع يا شيخ عندي روماتويد في رك- في ركبتي ممكن اصلي وانا قاعدة انت زي النحلة من الصوت طبعا بالصلاة الله ده الصحابي كان يرفع المطرقة عشان يضرب الشغل يسمع الاذان يروح رامي المطرقة يقول لا بورك في فرقة سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب طب انا مش هبارك في الطاقه دي سيبه ويروح الصلاه الاول ودي اللي يتعود ان اول لما يزرع الصلاه عاده طيبه خلاص تبقى ملكه بتاعته اول ما يزرع الصلاة، يلا. اول الوقت اول الوقت رضوان واوسطه رحمه واخره مغفره اخره مغفره ده فيه ايه؟ في ذنب لكن اوله ايه؟ رضوان فصلي في اول الوقت ليه؟ عشان اكسب رضوان الله عز وجل فانت اغتسلت او توضأت او تيممت ودخلت الى الصلاة قلنا ان اول ركن من اركان الصلاة النية والنية محلها القلب ثم تكبيرة الاحرام ثم الوقوف لها يعني تكبيرة الاحرام وتقف لها اقف يعني وانا اصلي آه، وانا ما لا التي لازم تتوجه الى القبلة وتقف تعتدل بعدين تكبر الرجل يرفع يديه من دول بحذاء أرنبة أذنه لغاية ايه طرطور الوزن اللي هو الايه اللحمة الاخر الايه الوزن دي امسها بايه بالإفهامين عشان نفهم خلاف الايه الفقهاء السلت ما تعملش كده الطبيعي احنا نعمل كده مش اشكال مفيش عورة ولا حاجة أو الله اكبر مفيش عورة لان ممكن قوي الكلمات تحت تبقى لغاية تحت ركبتي ولغاية فوق رجلي ولو جبت التشكيل ده بتاع الاحرام ولفيته عليا من السرة لغاية الركبة صلاة ايه؟ صحيحة ان شاء الله لان دي ايه؟ العورة لكن الست جميع جسدها بقدميها ده الوصف التالت من باب الاحوط ان تغطى ظهور الاقدام لازم ظهر القدمين فهتبت ايه يبقوا ايه مغطيين يا يا تلبس يا اما الثوب يبقى طويل للصلاة يا اما تلبس شراب بس شراب ايه مش من الفريق بتاعهم آه لحم الهوانم ولا مش عارف بيقولوا عليه إيه، لا شراب ايه رجالي الله يفتح عليه شراب ايه رجالي سبحان الله فده الشراب اللي ولا يصف ولا ايه يصف اه بس ايه ما يشفش الشراب الرجالي التخيل السمين بتاعنا ده هو ده اللي ايه اللي ف- وهو ده اللي نزح عليه طب الناس على الجورة بمناسبة ان احنا في الشتاء وبمناسبة ان احنا موظفين في الايه او عمال في, في, في, في المحل وفي مكاتب العمل نعمل ايه انت توظيف الصبح صليت الفجر وريحت شوية وبعدين جاب ضحى الشمس طلعت اتوضيت وصليت ركعتين الضحى وايه توكلت على الله هنيجي للصلاة ان شاء الله ورحت لابس الشراب بتاعك ورحت الشغل نقض وضوءك نقض ايه وضوءك نصلي وتمسح على الشراب امسح ازاي اخد الميه على ايدي وانطرها كده واجي على ظهر القدم واروح ايه ماسك كده اهو اما عذرة يعني ادي رجل ايه اهي اهي تمام اهو بسم الله ادي رجل ايه ادي ايد اهي واخد بالك اهو بس مش كده يا اخي انا بس ايه اهي اهي انا انطري ومن فوق كده بس على ظهر القدم اهو اهو وايه الثاني ياخد ضربه ايه كده كده اهو وطاهر ان شاء الله من ايه ده المسح على الجورب يجوز لي ان امسح على الجورب يوما بليلة اذا كنت مقيما اذا كنت مسافر ثلاث ايام بلياليهم شق مهم يعني لو كنت انا اعرف اعرف السوق يبقى صلاتي تبقى مش ولا بقول يبقى ده ايه هو اساس الدين وعماد الدين والركن الاساسي في دين الله عز وجل يبقى سبحان الله العظيم انت ممكن قوي ترفع ايديك لغايه اذنيك الشيء لا لغايه حذاء الايه اللي بيسموه المنكبين بيسموه الايه المنكبين لغايه الايه الاكتاف يعني فتبتدي ترفع ايدك الله اكبر الله اكبر طب انت ايه الله اكبر خلي بالك السيف انت ممكن تجهر بالصلاة ركعتين مش ممكن لازم تجهر بالصلاة في ركعتي الصبح وركعتي المغرب وركعتي العشاء الاولاني الست كل صلاتها ايه سرية اذا صلت حتى امامة لمسلمات يقف فيهم وبس الصفة دي تعملها الله اكبر سمع الله ومن حمده بس اما غير كده من افعال الصفة لم يرد بهذا الامر ابدا سبحان الله ايه كمان احنا قلنا ليه سوء الدفع عاملين ازاي الراجل بيعمل كده لأنه مفيش عوره الله اكبر الست اللي كان بيحافظ على الجاذب لما نفسها يبدا تبكي واسعه ولكن ايه ترفع يدها ثلاث عباد من كبير وخلاص وانا ضربت لك المثل قبل كده قلت لك لو ان محمود افندي ها ومراته نجيه مثلا يعني تضرب اسماء ارواح حد يكون مثل محمود ومراته نجيه يزعل يعني نفرض الدين والله يعني بس احنا بنضرب امثله الاثنين بيشتغلوا في مصلحه واحده ها مراته نجيه دي اتكت شويه كل يا اخي نبيه واتكت ماشي يا اخي ربنا ينجينا كلنا ان شاء الله ها نجيه دي بنت على الايه على الموضه يعني جت ايه جت الركبه ونص كم ومحمود افندي البنطلون عين بتاعه اديله من سنه 49 ما اتغيرش خلي بالك ها من قبل انقلاب لوليا ها جه البنطلون بتاعه عشان اتهرى من تحت من كتر ما الجزمه والبلوكيز بيدوسوا عليه راح قصه لغايه تحت الركبه وراح الشغل يقول يا محمود افندي ايه؟ تتجنن مع ان نبيه هي اللي مجنونه صح ولا مش صح؟ لان محمود افندي بس صح يبقى فين فين العوره بتاع محمود افندي؟ مفيش مثاليه طب فين عوره الست نجيه؟ باينه رجليها وذراعها و... نشوف الدنيا اتقلبت ازاي شوف وضع الراجل الطيب اللي ماشي صح الراجل اتجنن يقول على المجنونه اللي ماشيه غلط الست العقليه وربنا عقلنا كلنا ما توحدوه لا لا اله الا الله انا عبد الفقه ايه بعمل لكم مقدمه طويله في الفقه ليه؟ لان الفقه القواعد انا مش عايز اكثر في القواعد قوي عشان ما نبقاش تمل انت و- او تمل تبقى و- ده قال لنا 600 حكم النهارده لا احنا بن ايه؟ بندي احكام بسيطه كده عشان تعلق بالذهن اللهم صحح لنا ما اخطانا فيه يا رب العالمين تكبيرة الاحرام القيام لها ثم قراءة الفاتحة وإظهار كل حرف منها لازم كل حرف في الفاتحة يقف ال- قلت لك عليه زمان المضخة اللي بتشفط دي مالكش الصلاة باظة لأن لو أن حرفا من الفاتحة ضاع ضاعت الصلاة لا صلاة إلا بأم الكتاب لأن من السرعة بتشفط لك أيدين ثلاثة ما شاء الله يعني ترجع الصلاة كويس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الشيطان مش هيسيبك تمشي بالطريقه دي ما بقول لك ايه الاتوبيس قرب يجي ها 166 بيجي حرامك ولا قد ايه خف تبتدي ايه تسرع مش عاجبه ليه وعايز يبهدلك عايز راحه اسرع اكتر الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا خمس ولا الصادق طب انت قلت ايه؟ يحصل ولا يحصل؟ وانا مش عايز وسيله ولان هو بيضحك عليك ضيع عليك الصف انت الفاتحه دي مش فاتحه اللي احنا سمعناها منك دي لا ده انا عايز اسمع منك فاتحه الكتاب بحيث لو عليت صوتك ما كنتش اعرفها اتعلمها منك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدة عائشة ينطق الكلام مفخما من جميع فمه مش واحد ينطلق من آه، يمين وشمال عامل زي البنت بتاع المطار الرحلة رقم مش عارف ايه يعني بالله عليك بتكلم جوزها بيشغلها في البيت كما يعرفها ومين في بيتنا سبحان الله يعني تروح الشغل براسه والبيت العمليه بتاعت السويتش السويتش الو يا ريت بس الو زي ما انا بقول لك انت فاهم يعني بس احنا في الناس مع الو لا سبحان الله فلا يخضعن بالقول لا تخضعن فيطمع الذي في قلبه مرض مفيش خضوع بالقول ده الحرام هو الطرف المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول هذا خضوع بالقول وانت لما تسمع الصوت ده تقول الله امال امال صاحبة الصوت دي شكلها ايه؟ مش بشار بن برد كان كفيف لا يرى وبعدين بعكس الستات وهو ما قالوا له يا جدع يا جدع يعني من كله سبحان الله لا اله كله في عهد الجو يقول اه يا قوم اعني لبعض الحي عاتقة والاذن تعتق قبل العين احيانا تستر يا رب لكن الاسلام حماله والست ما تخضعيش بالقول ليه؟ علشان سأطمع الذي في قلبه مرض لا يبقى الست تكون ايه؟ جادة في الكلام سبحان الله ولذلك الدين الاسلامي في القرآن قال ايه؟ السارق والسارقة فقطعوا ايديهما يبقى قسم مين؟ السارق على الايه؟ على السارق على الرجل على الايه؟ على الست قال قال قال ايه؟ الزانية والزاني يبقى قسم مين على مين؟ الست على يبقى السبب في الزنا مين؟ اه يعني هي خرجت محتشمة ها؟ والمجتمع صانها وجوزها صانها واخوها صانها وابوها صانها يبقى والمجتمع بيمسك كده وغض البصر يبقى هي هي السبب هي السبب نسأل الله العصمة لنسائنا وبارك الله فيهن جميعا وهداهن وايانا سواء السبيل سبحان الله يبقى انت قد قرات الفاتحه واضحه واتيت بها واقفا مش تيجي كده غير مغضوب عليك ولا الضالين وانت ولا الضالين جايبها عشان ما فيش وقت تاخدها في الركوع لا ولا الضالين امين ليست آية من آيات الفاتحة وإنما إيه؟ وإنما من رحمة ال- ال- ال- ال- الله بينا خلى آمين معناها استجب يا رب سبحان الله عشان نفصل بينها وبين الإيه؟ الركوع عشان تدينا الاطمئنان لأن الخشوع أتاك الصلاة قرأت الفاتحة وقرأت السورة ثم ركعت الركوع النموذجي كما كان يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه شادا ذراعيه دبابته الى اسفل مفرجا بين اصابعه راسه باستواء جسده لو وضع اناء على ظهره الشريف مليء بالماء لاستقر عملي هصعد الدين العمل انا خلصت الفاتحه أبص فوق سبحان الله الله اكبر الركعه لو انا كذبت خلي بالك الراجل بيوسع رجليه ها على قد اكتافه خلي بالك عشان يقف كده اللي هو الوضع الصف اللي قلنا عليه او ادي ركوع ركعت سديت ايه؟ ذراعي مش كده ولا كده الوضع الطبيعي لو سديت الركبتين الرجلين دي مسدوده شفتوا الترجمه الرياضيه ما بيقولوا سديت الركبتين السبتين لتحت الثلاثه طالع من هنا والثلاثه من هنا والاسهال من الناحيه الثانيه كده والدماغ لا لفوق ولا ايه ولا تحت وانما على الاستقامه لو وضعت انت حله مليانه ميه على ظهر دلوقتي ما تنفش بفضل الله هذا هو الركوع النموذجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما جاء ايه في الكتب الصحيحه يبقى اذا انت ركعت شديت اليك ركبتيك مشدودين الرجلين مشدودين الا اذا في حاله مرض او قلت لك كما الله مرضى المسلمين سبحان الله وبعدين بعد ما شديت كده دماغك بالاستواء وده عارف عامله كده وناس عامله كده لا كمان في الصلاه انت انت تقرا يبقى اذا كنت بتفتح عينيك لان بعض الفقهاء يكره تغميض العينين لكن اذا جئت لتغميض العينين ندعى للخشوع رمض لان الصحابه كانوا بيصلوا على حصى وعلى رمل فمش هيفرح ده انت بتصلي على سجاده في البيت او طيفه شكلها غريب الجماعه الصينيين عاملين هلة يشيلوها كده استاذ ازاي؟ امال الشيطان يلعب ازاي هنا بقى؟ ها؟ سبحان الله يروح عامل لك عليها الايه؟ المنظر بتاع ايه؟ المنظر النبي او المنظر الجامع وانت ايه شيطان اشتغل بقى تنصره السجاده دي جبتها في الحج سنه 80 ده يعني هو الشيطان يجي يخش لك في الحته دي بس المفوض كان حرام وبيسرق الفلوس بقى ده حاسس بغيبه عارف وكان المشرف على الرحله له آه، غيبه تاني انا بالك انت وكانت مراتي مطلعه عينيا آه، حقد آه، ضعف الصف ضعف الصف لكن لو كره الفقهاء ان تصلي على ثوب فيه صور ليه؟ عشان احنا عايزين الصلاه تبقى فيها خشوع لان عمر جاب الرجل ابن جامع قال له ايه؟ لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر ده مش الوان اكن الناس من البرد او من الحر والمطر انا عايز ارض حصان وايه؟ وسهل ده في مساجد الواحد يروح فيها مش ممكن اخ كريم في العمره السنه اللي فاتت رحنا لمسجد القبلتين واحنا رايحين في السكه هو استاذ عماره استاذ كليه هندسه في ايه؟ في العماره. فسمع درس لي هناك بقول ان لا- اذا زخر الحديث بيقول اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني مصحف الله يبقى مصدق وبالذات خاف عليه يقرا فيه. ها؟ والجامعه زخرفوه بتاعه ما فيهوش حد بيصلي. وزمان كان الجامع حصى ورمله مليان بالناس. سبحان الله. فقال لا لا لا يا سيدنا الشيخ لا الجامع اللي جايب شكله حلو كده الواحد يحب جنب البيت يا عم بيتك اه بيت ربنا القضيه في الخشوع قال لا لا لا لا مش مقتنع خلاص رحنا المسجد القبلتين وقف يصلي في القبله القبله ال- ال- ال- ال- ال- ربنا يعد الجميع ان شاء الله ومن ذاع فليعده الله مرات ومرات القبله عاملينها زخرفه غريبه يرمينها فيها اه بس هو عشان بتاع عماره قعد يراقب الايه الابن رجع يقول لي ايه صلى الله عليه وسلم قلت له ايه قال لي ولا كنت في ركعتين ولا نص قال قعدت اشوف الزخرفه بتاع الابنه قلت له الحبيب بيجيب لك من الاخر يريحك لكن انت عايز تجرب لا الانسان ما بيدعمش للتجربه وانما يعطينا التجربه جاهزه بس تعالى نجرب وبعدين نشوف غلط ولا لا يقول لك ده حلال وده حرام ده صح وده غلط فبيريحك انت سبحان الله انا ما تصليش وانت جعان ولا انت حابس البول ولا انت حافر لل- للغائط ولا انت سبحان الله آه، ب- ب- ب- مريض او تدافع الجوع او غضبان كل الحالات دي ما تصليش عشان أنا- وعايزك تصلي وانت ايه مستريح البال سبحان الله رجع التسبيحات اللي في الركوع ليست فرض انما الفرض ايه؟ الاطمئنان في الركوع. الركوع هو الاطمئنان فيه والفرضين أس- ركنين من اركان الصلاه والرفع منه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فلما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم يبقى الصلاه كلها قران اهي. ها؟ انت سبح باسم ربك العظيم بتقول ايه؟ سبحان ربي العظيم انك تسمع العجب في ال في ال في ال- في الناس جنبك في الصلاه. ربنا في يا ابني سبح زمان صلوا كما رايتموني اصلي. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني ما ما ما, ما نقلبش من عندنا صلاه. ما نقلبش من عندنا صلاه. بعدين يجي يقول لك لابس تسليم في ال- في التشهد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. يدخل بقى استشكاء ولا تسيدون وده حديث ضعيف ولا كان قال سودون انا ريحك واقول لك من الاخر سيدنا الحبيب كان بيقول ايه يعني هو لما كان يصلي في الصلاه اللهم صل على ايه على محمد وعلى ال محمد لكن بره الصلاه ده سيدي وتجراتي صح ولا لا من جوه الصلاه لا سيدة مع الله ما ينفعش يا اخوانا العقيده عندنا تبقى صح والكلام ده فقه لا في الفقه ده ما فيهوش مش حب مش بيبيع حب في الكتاب البدوي لا ده فقه حلال وحرام يودي جنه ويودي النار مش كل واحد يقلب في النعم من ناحيته كل واحد ي... لا ومش كل من قال لا لان عندنا كتاب وسنه واحنا ملتزمين بفضل الله بالكتاب والسنه اللهم اعصمنا بكتابك وسنتك يا رب العباد سبحان الله الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والله عايز تقول تطول زي ما حضرتك بتقول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد 21 مره بس كده حضرتك يا ابو هريره قال الله قال ما ندخل يا رسول الله صلى ركعتين ده يصلي لوحده راح داخل وبعدين ايه؟ تلاقي حبيب خلص الفاتحه وبدا بالبقره بس بيصلي لوحده آه. يقعد بربعها قال فلم يركع يركع في نصفها فلم يركع ثلاث ارباعها لم يركع قال يخلص البقره ويركع انهى البقره وبدا بال عمران عليه الصلاه والسلام تصبر ربعها تصبر نصفها خلصوا بدا بالنساء فركع فاستغرق في ركوعه كما استغرق في وقوفه بس ايه لما يجي يصلي بالناس ايه ما يخاف يعني ما- ما يتقلقش كده بس مش ايه يخاف قوي زي حالتنا يغني كواحد اه استاذ انت نسيت كل واحد ولا ايه سبحان الله يا الله لا انا ما نسيتش والله لو فضلت بس ايه يقول ده في شيخ في الدقي بيشرب الناس من الساعه 4 الظهر الجمعه روحهم على اذان العصر يا سيدي زي بعض ونصطلح في الخير يا اخويا سبحان الله والله نندم على ساعة قد قضيناها في غير ذكر الله ما انا عارف الدنيا وطنها نروح نعمل ايه وهتتخانق ام مصطفى يتكسر في وشك ام حنفي يعني هتروح خليك قاعد وهربان وقاعد في امان الله والستة بتسمع كلمتين يقطعوها سبحان الله فنسأل الله شرح الصدور والراجل دخل ورا ابي حنيفه الاعرابي فابو حنيفه راح مصلي بالمسلمين ايه في اول ركعه في صلاه الصبح سوره البقره الراجل كان وراه مشكله بيعملها وما يعرفش حاجه بصراحه الاعراب جاهل بقى فجه تاني يوم قالوا بعدين اوعى الراجل ده يطول زي امبارح فجاء ابو حنيفه يقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل بعد عرض واحد كفيف وطلع جري قال البقره امبارح ضيعها خلاص فلو ما الفيل تحلنا لما خلصنا بس سبحان الله لانه مش عارف سبحان الله فاذا الرفع من الركوع هذا هو الركن التالي ونتوقف عند هذا الحد من آه، الدرس ان شاء الله لان الوقت قد اذف والوقت بيجري وما اعرفش يعني لعلي لا اكون قد اطلت عليكم فننهي الدرس ان شاء الله بايه؟ بالاسئله آه، لأخت قد طلقت من زوجها بعد أن تمنى كتب كتابه عليه وبعد أن طلقت من زوجها صرحتني هذه الأيام بأنه قد حدثت خلوة بينهما ولكنهما الطلاق لم تقل المأذون أن حدثت خلوة وتم الطلاق فما حكمها في الإسلام وهل ما فعلته حرام وكيف تكفر عن ذنبها ونحن لا نعرف طريق زوجها هل هناك في الإسلام دعاء يدعى به فيعود آه هذا ال- آه، الغائب أما حكمها في الإسلام شو يا اخوانا دي قضية خطيرة يا ريت لما نعقد القران مش خلاص بقت كلأ مباح لما نعقد القران يا ريت بلاش الخلوة هو الاسلام ما فيهوش عقد قران في يوم ودخلة في يوم الاسلام العقد وال- والبناء ايه يوم واحد عشان هذه المشاكل اهي بنقول ليه كده واحد يقول لك ده ده مرض يا استاذ ده مرض يبقى قدام الكل ليه؟ الناس تعرف انه ايه قد خلى بها لان لو حدث النهارده حمل ابن مين ده بقى وطبعا لا حرمه في ذلك مش حرام ودول الحدود بالشرف وعقد القرار والزهد وكله وما حدث حلال منها ليس بحرام لكن لازم الناس تعلم ان حدثت خلوه ولما كانت الاخت دي كان مأذون يطلق كانت تقول له دي حدثت خلوه تعمل ايه والله بقى يعني ارجو من هذه الاخت الاتصال بي تليفونيا اللي لازم افكر لها في حل يكون نابع من الكلام والسنه عشان ما ايه انا طالع لسه الدرس يعني في دماغي فم... آه. هل يجوز للحائط دخول مسجد المعهد؟ لا ما هو مسجد المعهد ده مسجد الجبري لا اخت تريد ان ترتدي الخمار ولكن تلقي من والديها رفض شديد ولا تقدر على اقناعها تخلي الاستاذ بتاعها مدرس لغه عربيه او الالف لها او رجل له آه، يعني آه، مركنه في العيله او واحده طيبه في العيله تقنع الاب والام وربنا يهدي الكل ان شاء الله. حكم الصلوات المتروكه حكم الصلاه المتروكه نصلي مع كل واحد واحد من اللسان. اقرا القران كل يوم قبل النوم ولكن احلم كل يوم واصرخ واظل اصرخ حتى يصحيني من بجوار الفراش. آه، والله ان شاء الله هذه مرحله مؤقته وسوف يعود الاطمئنان وعليك ان تختم القران بالمروتين وتمسحي جسدك بها. هل يجوز للراجل تشميت المراه اذا عطفت لو كانت من ضمن المحارم بتاعته؟ كيف يعوض المرء صلاته التي فاتت خلاص. زوجي يرفض ان ارتدي النقاب في منزل والده عند زيارتنا له في المناسبات بحجة ان النقاب سوف يعوقني عن مساعدتي في عمل المنزل حيث تقيم العائلة كلها في معيشة واحدة حتى لا يشعروا باننا ضيوف في ايام زيارتنا لهم هل هذا حرام؟ لا من ما تكشفش ايه والشارع طالما هي منقبة وربنا يقنع بها ان شاء الله واذا كان عليها شغل يا سيدي تدخل المطبخ وتقفل عليها وتقعد مع الستات انا زوجي ارتدي النقاب والخمار ولكن زوجي واسرتي يعارضون ارتدائي للنقاب ماذا افعل؟ ادعي ربنا في السجود ان ربنا يفعل لهم به ان شاء الله.